آخي يا شقيق الروح مني آخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما لي غير باب الله باب وما لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب وما لي غير باب الله باب هو ده موضوع درس الليلة يا إخواني امبارح كلمتكم بإذن الله كلمتكم على إن إحنا عمرنا ما هنتوب ولا هنعرف يعني إيه توبة إلا لو عرفنا هو مين وإحنا مين لما نعرف من هو الله ومن هو العبد ساعتها هنقدر نتوب امبارح اتكلمنا عن وما قدر الله حق قدره من هو الله سبحانه وتعالى الليلة يا إخواني هنتكلم أنت مين انت مين انا مين الليله هنعرف حقيقتنا يا جماعه الصراحه وانا جاي نفسي الليله كنت مستغرب جدا من الموضوع بتاع الليله مستغرب جدا ان انا جاي اقول لكم انت مين مستغرب جدا ان انا جاي اقول لك انت فقير قد ايه انت عاجز قد ايه انت ضعيف قد ايه مستغرب ليه لو واحد فقير جاب مجموعه من الفقراء المدجعين وقعد يكلمهم يعني ايه فقر هيبقى كلامه يعني ايه ما هم عارفين الفقر وضايقينه وعايشينه كل ما بيلبسوا هدوم مقطعه بيعرفوا يعني ايه فقر كل ما بيناموا من غير عشاء بيعرفوا يعني ايه فقر كل ما بيعدوا قدام اي محل اكل نفسهم يجيبوا حاجه منه معهمش فلوس بيعرفوا يعني ايه فقر هاجي اكلمكم عن ايه هو في فقير يكلم الفقر عن الفقر هو في عاجز متجبس في مستشفى في عنبر عظام بقاله شهرين ثلاثه وكل اللي حواليه متجبسين زيه وعاجزين زيه يكلمهم عن العجز ما هم عارفينه وعايشينه وضايقينه هو ممكن مجموعه تايهه في صحراء واحد يوقفهم يقول لهم انا هقول لكم يعني ايه تايهين ما هم عارفين يعني ايه تايهين يا جماعه موضوع الليله المفروض ما حدش يكلم حد فيه المفروض ما حدش يقول للفقير انت فقير ما حدش يكلم الفقير عن الفقر ما حدش يوصف للفقير يعني ايه فقر ده هو يكتب مجلدات يألف مجلدات في الفقر حلقة الليلة انت مين لازم تعرف حقيقتك لازم نعرف احنا مين عشان بعد كده نعرف احنا بنعصي ربنا ازاي سبحانه وتعالى الكمبيوتر لما بييجوا يشغلوه بينزلوا له الاول ويندوز الويندوز ده ايه الويندوز ده معاه برامج اسمها تعريفات بيعرفوا الكمبيوتر كل حاجة يتعامل معاها عشان الكمبيوتر يشتغل انت عشان تمشي صح في الدنيا لازم تتعرف على كل حاجة لازم ننزل تعريفات يا جماعة لازم تعرف كل حاجة اول حاجة لازم تعرفها بعد ما عرفت الله لازم تعرف انت مين انت عبد وما تنفعش اي حاجة غير عبد السخان يا جماعة ينفع يبقى بوتاجاز ما ينفعش هو سخان هي دي وظيفته هي وظيفتك عبد اي حاجة تانية هتفسد وهتفسد الدنيا واللي فيها اخواني في الله هنتكلم الليله عن احنا مين انا هكلمكم اول ما هكلمكم الاول عن قصه كل واحد منكم عن البدايه البدايه اللي كان الزمان بتاعها في الماضي السحيق من 1000 سنه لا 2000 لا 10000 لا 50000 لا ابعد يا جماعه ابعد ابعد ما نعرفش قد ايه من السنين الحدث ان ربنا امر ملك من السماء السبعه ينزل ينزل لكوكب صغير تبع مجموعه صغيره تبع مجره صغيره تبع السماء الدنيا الصغيره ينزل لكوكب الارض ايام ما كانش ما فيها ما فيش فيها بشر خالص ما حدش ماشي برجليه عليها ما فيش مخلوق فيها من البشر ينزل يجيب كتل التراب من كل حته من على وجه الارض ويصعد بها الى الله سبحانه وتعالى المهمه المهم ما كانش حد عارف هو يعني ليه ليه التراب ده ليه والتراب ده هيبقى ايه التراب ده يا جماعه مرت الايام والسنين وعرفنا بقى ايه بقينا احنا يا جماعه انا جاي اقول لك النهارده قصتك انا جاي افرجك على الفيلم بتاع خلقك تمثيل تمثيل ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ولكن هناخد من القران الكريم مراحل خلقنا وهنجيب الحاجات اللي شبهها في الدنيا دهيت وهنتكلم عارفين ده ايه يا جماعه ده تراب ده زي التراب اللي انت اتخلقت منه بالظبط زي التراب تراب الارض يا جماعه التراب ده يا ترى التراب ده كان انسان في يوم من الايام كان انسان قبل ما ما يموت يا ترى ده كان طائع ولا كان عاصي يا ترى ده كان ايه فيه يا ترى كان عينين بتكحله ولا كان لسان بيختب وبينم ولا كان رجلين بتسعى في طاعه الله يا ترى يا جماعه صاحب التراب ده كان متوقع في يوم من الايام بعد كام الف سنه ان حد هيمسك التراب بتاع حته من جسمه ويوريه للناس ويعرفهم قصه خلقهم ده تراب ده ده بدايتك ده ده بدايه القصه خالص لما تطورت بقى بقيت طين الطين ده اللي هو التراب والميه اطهر عنصرين في الدنيا اطهر حاجتين التراب اللي بتتيمم بيه والميه اللي بتتطهر وتتوضا بيها ربنا خلقك طاهره ما تدنسيش نفسك ربنا خلقك طاهر ما تدنسش نفسك ما تلوثش قلبك ربنا اداك قلب طاهر ما يعرفش غيره ما بيحبش غيره ما بيتعلقش بغيره ما تد- ما تدنسش قلبك ما تضيعيش نفسك خليك طاهره وقبل ربنا طاهره زي ما خلقك بعد كده الموضوع تطور بقينا طين لازب الطين اللازب يا جماعه طين نشف بقى طين بقى عامل زي الصلصال بتاع لعب الاطفال الصلصال بتاع لعب الاطفال غير الصلصال اللي في القران صلصال بتاع لعب الاطفال بقى طين لازب الطين اللازب هيتطور وهيبقى حمأ مسنون يعني طين زي طين البرك والمستنقعات طين متغير ده انت كنت ده انا بحكي لك قصتك دلوقتي انا عايزك تركزي معايا لان دي قصه حياتك انا مش عايز نخرج الليله من الكلمه دي يا اخواني لو احنا عارفين احنا مين انا عايزك تعرف ان التراب لما ربنا ينادي عليه ما يقولش لا التراب لما ربنا يأمره ما يقولش لا التراب لما ربنا ينهاها ما تعصيش ربنا انت كنت ده شفت انت كنت ده وبقيت ايه شفت انت كنت ده وربنا انعم عليك قد ايه بعد كده صلصال كالفخار صلصال حاجه ناشفه حاجه ناشفه زي الفخار كده حاجه ناشفه بس لم يوقد عليها نار صلصال كالفخار حاجه ناشفه ومتماسكه بعد كده انت بقيت بني ادم وانت بقيت انسانه وهتمر السنين وهنموت يا جماعه وبعد ما نموت بسنين حوالي 100 سنه هنتحول للمشهد ده عارفين ايه ده ده تراب من المقابر ده تراب مش تراب شارع ولا تراب جنينه ولا تراب اي مكان ده تراب من المقابر اللي بيزور المقابر كتير هيلاقي تراب المقابر ملوش علاقه في شكله ونعومته وخصائصه بالتراب اللي موجود في الشارع العادي ده تراب من المقابر الله اعلم ده كان مين وكان قريب ولا بعيد من ربنا سبحانه وتعالى انا القصه بتاعتكم دي القصه بتاعتنا هنتفرج دلوقتي على فيلم يا جماعه هنتفرج على فيلم هنحاول نشوف نمثل لنفسنا احنا كنا ايه عشان نعرف نتكسر له قد ايه عشان نعرف نخضع له قد ايه عشان نعرف لما الاذان يقول الله اكبر الله اكبر هنلبي نداء الملك اللي بعد ما كنا تراب خلانا بني ادمين قد ايه بس القصه مش دي بدايتها يا جماعه انت اتخلقت من ايه من تراب لا اصل التراب قبل ما يبقى تراب كان ايه كان عدم انت ما كنتش حاجه وربنا هو اللي خلاك حاجه انت ما كنتش شيء انت ما تملكيش تقولي له لا اصلا انت ازاي بتتجرأ انك تعصيه انت ازاي بتتجرأ انك تختابي وتنمي انت ازاي بتتجرأ ان القران ما يبقاش حياتك وما تلبيش نداءه بعد ما بقينا عدم كل واحد منا في يوم من الايام كان نطفه يا اخواني عارفين النطفه لما الرسول عليه الصلاه والسلام كان جالس مع الصحابه وبسط في ايده ووراهم البصقه قال لهم قال الله يا ابن ادم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا انت نسيت نفسك انت نسيتي نفسك انت نسيت كنت ايه أنا تعجزي وقد خلقك من مثل هذا يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا سويتك وعدلتك وبقيت مسمسم وشكلك جميل وشكلك جميل وملامحك جميلة مشيت بين بردين لبست اليوز والجنس وانت لبست التونيك والتيير والبنطلون مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد تلاقي العربية بتاعت الشبوة بيعمل خمسات ما بين العربيتين وأول ما أشوف عربية واحد صاحبي الفرامل تحك في الارض حكت صح اللي نايم جوه بيته وبعد كده ينزلوا من العربيتين اللي بواب تخبط وهم بي وهم بيح- بي- بي- بي- بيخبطوها وراهم وهم نازلين وده موبايله بيرن ودي معديه الكعب بتاعها بيرن وده والكاسيت من العربيه بيرن وللارض منك وايد فجمعت ومنعت جمعت فلوس من حرام وحلال جمعت نمر من يحل ليك انك تكلمه ومن لا يحل جمعت شهوات جمعت ملذات فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقي خلاص جت لحظه القهر جت اللحظه اللي انت بعدها هتبقى شويه التراب دول جت اللحظه اللي انت هترجع فيهم تراب تاني زي ما كنت ده في يوم من الايام هتبقى ده في يوم من الايام حتى اذا بلغت التراقي قلت اتصدق ان اوان الصدقه وأن أوان الصدقة خلصت خلاص راحت خلاص قتل الإنسان ما أكفره زي القطر ما بيبطلش معصية ماشي في اتجاه واحد مفيش حاجة بترجعه ما أكفره مفيش حاجة بتردعه مفيش حاجة بتفوقه في علاقته بالله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه كنت نطفة في يوم الأيام فقدره كل حاجة فيك متقدرة بنسبة هرموناتك دمك موادك كل حاجة لو هرمون في جسمك زاد حياتك هتبقى عذاب لو إنزيم في جسمك قل حياتك هتبقى عذاب لو إنزيم في معدتك قل حتة اللحمة اللي بتتهضم في ساعتين هتاخد خمسين سنة خمسين سنة على ما تتهضم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه بعد كده تبدا القصه يا جماعه اول مرحله من مراحل خلقك كانت شويه التراب دول انت كنت شويه تراب كنت عارف يعني ايه تراب التراب ده يا جماعه التراب ده لو انا جبت شويه التراب دول دلوقتي وعملنا حركه كده وكبتهم على اي مخلوق من المخلوقات هيروح يستحمى هيروح يغسل نفسه من التراب اللي هو كان فيه في يوم من الايام هيروح مش هيقدر يستحمل الحاجه اللي هو مخلوق منها بص قدام المرايه بعد الحلقه اقف قدام المرايه بص لعينيكي ولشكلك والملامحك كنت تراب بص لعضلاتك ولجسمك ولقوتك يا اقوى واحد في العالم كنت تراب يا اغنى ملك في العالم يا اعظم وزير في الارض يا اكبر رجل اعمال في الدنيا انت كنت تراب والتراب بقدره الله سبحانه وتعالى التراب يا جماعه بقى مهندس كمبيوتر وجراح مخ واعصاب ونوبل وينر ورائد فضاء وشاعر وتا... التراب يا جماعه التراب بقى كبد وعضلات وعينين ومخ الدر- التراب يا جماعه بقى جسم كله معجزه مخك ده فيه 100 مليون خليه لو الخلايا بتاعت المخ اتفردت جنب بعض توصل من الارض للقمر الوصلات السلوك الموصله بين ال 100 مليون خليه لو اتفردت مع بعض تلف حوالين الكره الارضيه 40 مره كرات دمك الحمراء لو اتحطت جنب بعض تلف حوالين الكره الارضيه من خط الاستواء وتخلصها وتزيد وتفيد يا جماعه احنا كنا تراب انت قاعد بتبص لي دلوقتي التراب بقى عينين بتبص لي في 30 مركز للبصر في مخك دلوقتي لولا انهم شغالين بتوازن ما كنتش تعرف تشوفني دلوقتي التراب يا جماعه التراب بقى غضب ورضا وحب وشوق ولهفه وامال واحلام وطموحات فليتك تصفو والحياه مريره وليتك تعفو والانام غضاب فليتك تصفو والحياة مريرة وليتك تعفو والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب اتعلقت بالتراب ليه قلبك اتعلق بالتراب ليه وقفت على باب التراب ليه حبيت التراب ليه احنا كل الحياه دي تراب يا جماعه عايزين نفوق العلماء زمان كانوا بيقولوا ازاي نحول التراب لذهب ربنا حول التراب للحم ودم معجزه يا جماعه معجزه شايفين قدره ربنا ولا لا شفت نعمه ربنا عليك انه خلاكي من تراب انسانه وبني ادمه ليكي مشاعر وليكي كيان وليك طموح وليك دنيا وليك زوجه وليك اولاد شفت نعمه ربنا عليك يوم القيامه العاصي هيقف بين ايدين ربنا لحم وشه هيتساقط من الخجل في بعض الافكار انه هي- هيتوسل الى الله انه يذهب بيه الى جهنم عشان يتقي الخجل القاتل وهو واقف بين ايدين ربنا ربنا بيقر بنعمه عايزين نفوق الحسن البصري بيقول كيف تتكبر عليها واولك واولك نطفه مذره واخرك جيفه قذره وانت بين هذا وذاك تحمل البول والعذره كيف تتكبر عليها كيف يتكبر عليها من تنتنه عرقه وتؤذيه بقه وتقتله شرقه التراب ازاي تبقى تراب وتجرؤي انك تقولي له لا ازاي تبقى تراب وتجرؤي انك انت تعصيه ولا تف... ولا تتبرجي ولا ازاي تبقى تراب وتجرؤي انك انت وهو يراك من فوق سبع سماوات تعصيه التراب ما يقدرش يقول لا يا جماعه التراب لما يسمع النداء بيقول الله اكبر يلبي ويسيب الدنيا واللي فيها التراب اطهر حاجه في الدنيا طهاره بعد طهاره الماء طهاره التراب يا اخواني ربنا خلقك طاهره ما تدنسيش نفسك ربنا خلقك طاهر ما ت... ما, ما... ما توسخش نفسك ما تبعدش نفسك عن الطهاره ما تخرجش من من من بجانب جناب الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا بعد ما تطورنا بقى حسيت بنعمة ربنا ولا لا لسه يا جماعة القصة ما انتهتش لسه الفيلم بيتطور بقينا يا جماعة بعد كده طين خلقنا الإنسان من طين بعد كده الطين يا إخواني الطين ده هنتربه مية الطين ده خصائصه إيه ما هو كل مرحلة من مراحل خلقك فيها رسائل ربنا بعتها ليك فيها رسائل ربنا بعتها ليك الطين ده يا جماعة الطين ده لما بيترمى في البذور بينبت انت مخلوق انك انت تنبت انت مخلوق انك انت يترمى فيك بذرة تطلع شجرة انت مخلوق انك انت جواك طاقة رهيبة طاقة تغيير وطاقة إبداع إبليس ما يعرفش يبتكر إبليس وظيفته عولمة المعصية لما البني آدم الشرير يبتكر معصية إبليس يعولمها في الأرض كلها ولكن أنت اللي تقدر تبتكر أنت اللي تقدري تبدعي أنت جواك طاقة رهيبة لو عبدت ربنا بيها هتحول الأرض جنة وال- بس يا جماعة خدوا بالكم إن الطين ما بيطلعش غير اللي اتزرع جواه يعني اللي أنت زرعتيه جوه قلبك هو اللي هيطلع وهو اللي هيطلع عليكي يا اللي بتتفرجي على التمثيلات والافلام لما بيتكتب the end الفيلم ما خلصش كل مشهد من مشاهده بذره واتزرعت في قلبك الله اعلم هتثبت في قلبك ايه يا اللي بتسمع اغاني كل كلمه وكل لحن بذره واترمت في قلبك هتنبت ايه يا اللي بتسمع دين يا اللي قريته قران يا اللي بتصلوا كل ايه بذره واترمت في قلبك هتنبت ايه يبقى انت اللي هتزرعه هو اللي هيطلع هتزرع ايه الطين يا جماعه ميه وتراب طاهرين لسه طاهر ما تدنش نفسك ما تلوثش نفسك بالشهوات ما تقابلش ربنا فطرتك اتلوثت وقلبك اتملى نكت سودا من المعصيه وجوارحك اتملت معاصي ودمك اتسمم بجريان الشيطان ما بين عروقك ودخوله في كل عضو من اعضائك وسيطرته على كل جارحه من جوارحك اخواني في الله اخواني في الله القصه بتتطور يا جماعه بعد كده القصه حسيت بنعمه ربنا ولا لسه بقيت طين لازب ان خلقناهم من طين لازب الطين اللازب ده اللي هو الطين الناشف اللي هو زي الصلصال بتاع لعب الاطفال الصلصال اللي بيتشكل طب انت ايه دلاله انك كنت صلصال او كنت طين لازب ايه دلاله انك كنت طين لازب ايه الدلاله اول حاجه انك ممكن تتشكل البني ادم ده ممكن يبقى اي حاجه ممكن الواحده تبقى مارلين مونرو افسق فاسقه في الدنيا ممكن وممكن الواحده تبقى اطهر عابده في الدنيا ممكن يبقى مغني بيفتن الملايين في دينهم وممكن يبقى داعيه بيهتف بسم الله ليل نهار ممكن يبقى زي عمار بن ياسر لما كان مش عارف يرضي ربنا ازاي ماشي على جبل بيقول اللهم لو اني اعلم انه ارضى لك ان اتردى من على هذا الجبل فاسقط فاموت لفعلت انا يا رب كان قبل معركه صفين ومش عارف يقف مع مين ويعمل ايه ويرضي ربنا ازاي بيقول يا رب لو ارضى لك النار من نفسي من على الجبل هرمي نفسي دلني يا رب الارض لك ايه دلني يا رب الفئه الحق ايه دلني يا رب سبحانه وتعالى ممكن يطلع كده وممكن يطلع فاسق وفاجر انت ممكن تتشكل انت ممكن تبقى اي حاجه طب ده يوصلنا لايه ده يوصلنا ان احنا يبقى عندنا امل في التغيير اصل انت صلصال اصل انت طين لازب انت ممكن تتشكل انت مهما كنت بعيد ممكن تبقى صديق المهدي يصلحه الله في ليله يصنعه الله في ليله يا يا جماعه امراه العزيز كانت شوفوا كانت بتدعو للزنا ودعت علية نساء القوم للزنا ودعت يوسف للفاحشه ولما تابت واتقلبت قالت كلام العلماء في التفاسير استغربوا ان امراه تقدر تقوله يعني المتبرجه اللي في الشارع ممكن تبقى بكره داعيه الى الله سبحانه وتعالى يعني ابعد ممثله عن ربنا اكتر مغنيه عملت كليبات ممكن تبقى اما من اماء الله الصالحات اللي تنشر الهدايه في الارض ممكن يا جماعه ممكن يا جماعه امل احنا من طين لازب احنا عاملين زي الصلصال بنتشكل وانت برضه يا ملتزم خاف احسن تنتكس خاف احسن دينك يتقلب خاف على نفسك اصل انت من طين لازب اصل انت ده اصل خلقتك ضعيف يا جماعه الامل يا جماعه الرسول عليه الصلاه والسلام راح زار ابن اليهودي اسلم ومات بعدها بدقائق او بعدها بسويعات مات صحابي في لحظه اتقلب من يهودي لصحابي يا اخواني سحرة فرعون داخلين يربطوا مع فرعون مؤامره ضد الحق على وجه الارض اتقلبوا اعظم شهداء على وجه الارض بعدها بساعات يا اخواني احنا من طين لازم يعني ايه يعني المجتمع بتاعنا يعني بلادنا اللي قلبنا بيتحرق على احوال شبابها وقلبنا بيتحرق على احوال المعاصي اللي فيها الكلام ده ممكن كله يتغير الكلام ده لان كل دول طين لازب كل دول ممكن يتشكلوا كل دول ممكن يتشكلوا على طاعه ربنا سبحانه وتعالى حسيت بنعمة ربنا ولا لسه حسيت انت كنت ايه حسيت انت كنت ايه تراب طين طين لازب بعد كده الطين اللازب يبدا ينشف يبدا يجف ويبقى حمأ مسنون حمأ مسنون زي طين المستنقعات ال- الناشف المتغير حمأ مسنون يعني ايه يا جماعه يعني يعني زي الطين الاسود كده الطين المتغير كده طب ازاي يا اخواني يعني انا عايزك تقف قدام كلمه بدات تنشف بدات تجف يعني إيه بدات تجف يعني ايه يعني يعني انا في يوم من الايام كان الكلمه دي بتتقال عليا بتكبر على ايه بتكبر على ايه انتوا مش عارفين انتوا كنتوا ايه أنت نسيت نفسك ولا ايه نسيت نفسك يا معالي الوزير نسيت نفسك يا سعاده م- عضو مجلس الشعب والشورى نسيت نفسك يا يا يا يا, يا فخامه الملك نسيت نفسك يا رئيس الغرفه التجاريه نسيت نفسك يا تاجر يا رجل اعمال نسيت نفسك يا اجمل واحده في العالم نسيت نفسك يا اغنى ملك نسيت نفسك يا اقوى بطل نسيتي نفسك نسيتوا نفسكم يا جماعه نسيتوا نفسك نسيت نفسك يا اذكى واحد في الدنيا احنا كنا ده اللي قدام عينكم دهوت بعد كده بقينا حمق مسنون الحمق المسنون ده كلمه مسنون عند النحاتين يقول لك مسنون سن التمثال يعني شكله بقى خلاص يعني حمق مسنون يعني ايه مرحله السن يعني ايه السن المرحله المعجزه المرحله المذهله اكبر معجزه بتزلزل قلب الواحد لما يجي يسبح ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه انت كنت تمثال طين تمثال الطين ده فضل بعدها طين بس بقى كل حاجه في اعضاء جسمك اتكونت اتسنت كرات الدم الحمراء بنواتها وشكلها وخلايا الاكسجين اللي فيها والهيموجلوبين والحديد اتشكلت خليه كبدك كلتك عينك الثمان طبقات البلوريه بتاعت القرنيه بتاعتك العشر طبقات بتوع الشبكيه مراكز المخ اللي في كل حته النخاع الشوكي الاعصاب العضلات كل حاجه اتسنت كل حاجه ايه الاعجاز ده يا رب خلايا دمك موادك الكيميائيه كل حاجه اتسنت ايه الاعجاز ده يا رب بقيت على خلقك الوقت ولكن ولكن لسه طين لسه ما اتنفخش فيك الروح حمق مسنون وبعد الحمق المسنون بقيت يعني مثل مثل المرحله ديت اللي هي صلصال كالفخار ايه الصلصال ده حاجه بقى ناشفه ده مش طين بقى يا جماعه ده حاجه ناشفه كده عارفين زي ال- زي الفخار بتاعنا والقلل بس ما تق- ما اوقدش عليه نار بقى عارفين يا جماعه الحاجه الناشفه ديت دلاله على ايه رساله انك كنت ايه رساله ان اه انت طين لازب واه واه بس انت كنت حاجه برضه متماسكه حاجه ثابته انت ممكن تثبت انت فيك قوه انت فيك تماسك انت تقدر تثبت انت فيك قوه ايمان رهيبه اوعى تضيعيها انت تقدر تعمل اعمال قويه جدا لله انت تقدري تثبتي قدام الفتن كلها انت تقدر تثبت قدام المغريات كلها احنا نقدر نثبت قدام كل حاجه يا جماعه الثبات زي عبد الله بن حذافه السهمي لما دخل على ملك الروم عرض عليه نصف ملكه قال له والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك على أن أترك ديني طرفة عين ما تركته يا جماعة الثبات قوة الدين قوة الإيمان لما يشع بن نون بص للشمس وقال اللهم أوقفها علينا عشان ندخل نجاهد والدنيا نهار يا رب وقفت أنا عايزك تقول لرمضان اللهم أوقفه علينا مش عايزين نخرج من رمضان يا رب عايزين نملى رمضان طاعة عليك يا رب يا جماعة قوة الدين انت قوي انت فيك تماسك انت فيك صلابة اوعى تيأس من نفسك اوعى تيأس من نفسك بعد كده بعد كده يا جماعة الصلصال اللي كالفخار بدأ يتطور وحصل الموقف الرهيب وحصل نفخة الروح الكلام ده الحاجات دي ربنا خلقت بإيده وكفى بهذا تكريم وشرف بعد كده كانت نفخة الروح اللي حولت الطين اللي حولت التراب ليك وليا وليكي اللي حول التراب لإنسان أكبر معجزة يا جماعة إن ربنا حول التراب لقلب يقدر يتصل بيه ويقدر يحبه ويشتاق ليه ويتلهف على لقائه بعد النفخة دي النفخة دي خلت ليك قلب يقدر يتصل بالله في عز الشهوات وامرأة العزيز بتراود يوسف عن نفسه قال معاذ الله اتصل بالله في عز الشهوات السبب كان النفخة دي النفخة دي هي اللي خلت التراب ده هو يسجد لله في الثلث الأخير وتنهمر الدموع من عينيه النفخة دي هي اللي ادتك قلب يقدر يتصل بالله في عز الابتلاءات زي أيوب وهو بيصلي وربنا ابتلاه ولاده ماتوا وغنمه أحرقت وأرضه فسدت قال لله ما أخذ وله ما أعطى النفخة دي هي اللي خلت تقول الكلمة دي النفخة دي هي اللي ادتك قلب يقدر يتصل بالله حتى في أصعب اللحظات لحظة السكرات والرسول عليه الصلاة والسلام بيموت وبيقول بل الرفيق الأعلى أنا اخترتك أنت يا رب على الدنيا واللي فيها وعلى ملكها النفخة دي هي السبب يا جماعة النفخة دي هي اللي مقعداكي قدام قدام برنامج ديني الوقت مش قدام برنامج شهوات النفخة دي هي اللي بتخليك تسمع الوقت عن ربنا النفخة دي هي اللي ممكن الدرس ده في يوم من الأيام شاب يسمعه وهو راكب في عربيته هي اللي خلته بدل ما يدخل السي دي بتاع الأغاني يدخل حاجة يسمع فيها عن ربنا لان النفخه دي خلت في قلبه شوق رهيب لله خلت في قلبه لهفه رهيبه انه يوصل لربنا مهما الشهوات طمست النفخه موجوده النفخه موجوده واصله قلبك بالله سبحانه وتعالى واصله قلبك بربك يا جماعه انا جاي النهارده عشان اقول لكم انتوا مين انتوا مين برت الايام وبقينا بشر وكبرنا يا جماعه لما بقينا بشر انت عارف انت محتاج له قد ايه احنا اهو خلاص اهو بعد العدم بقينا تراب بقينا طين بقينا فخار بقينا بني ادمين بقينا نطفه بقينا بشر البشر ده يا جماعه البشر ده بقى فقره قد ايه الفقر راح خلاص استغنينا عن ربنا سبحانه وتعالى عن رؤاه واستغنى انت عارف انت محتاج لربنا سبحانه وتعالى قد ايه انت عامل زي الجهاز القوي قوي قوي قوي اي جهاز من الاجهزه اللي حوالينا لو الفيشه بتاعته اتشالت من الكهرباء يقف يبقى حته حديد انت لو فقدت اتصالك بالله سبحانه وتعالى بقى مالكش لازمه في الحياه مهما كانت امكانياتك انت عامله زي مريض العنايه المركزه اللي مركبين له خراطيم تنفس لرئته وخراطيم اكل لمعدته ومحاليل في في في جسمه ومحاليل للادويه وهو لو شالوا الخراطيم دي في لحظه يموت يموت في لحظه انت لو اتشال عنك عنايه ربنا تضيعي انت لو اتشال عنك معيه ربنا تضيع خلاص تنتهي تنتهي في لحظه يا جماعه ده في تركيا في 40 ثانيه زلزال موت 40000 واحد اوروبا في القرن ال 14 جه وباء الطاعون موت 40 م- موت ربع اوروبا ربع اوروبا ماتت في القرن ال 14 بحته ميكروب ما يتشافش غير لما يتكبر حوالي 30000 مره او اكتر كمان عشان يتشاف مكوناته ايه يا جماعه احنا فقراء قوي ربنا تلاقي اكبر دكتور في حاجه يموت بالمرض اللي بيعالجه اكبر دكتور في القلب يموت بالقلب اكبر دكتور في علاج المده الغده الكظريه يموت بمرض في الغده الكظريه اكبر دكتور في علاج السرطان يموت بالسرطان سبحان الله ليه عشان ربنا يقول لكم إحنا- انتوا عبيد انتوا عاجزين انتوا ضعفاء قوي عشان ربنا يقول لكم انتوا مالكوش غير بابه يا امه محمد احنا مالناش غير باب الله يا امه محمد على بابك يا رب عايزين شعار حياتنا يبقى على بابك يا رب وما لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب وما لي غير باب الله باب على بابك يا رب كلنا واقفين يا جماعة على بابه ملناش باب غير بابه ملناش أمل غير في رحمته هي دي حقيقتك اللي انت بتهربي منها يا عبادي كلكم جائع يا معالي الوزير يا أعضاء مجلس الشعب والشورى كلكم جائع يا أعضاء الغرف التجارية يا رجال الأعمال كلكم جائع يا بشوات يا بهوات يا مدامات يا هوانم كلكم جائع كلكم جائع لولا اكلكم كان كلكم متوا من الجوع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار عار يعني كنا كلنا نبقى عرايا زي البهائم الا من كسوته فاستكسوني اكسكم سبحان الله يا جماعه كلنا ما حدش مستثنى من الافتقار الى الله سبحانه وتعالى يا اخواني في الله يا اخواني في الله ربنا بيقول يا ايها الناس يا ايها الناس يا كل البهوات اللي في الدنيا والاغنياء والاذكياء والجمال والاقوياء يا ايها الناس انتم الفقراء انتم مش انا انتم اللي محتاجيني انتوا اللي تنادوني مش انا اللي ناديكم انتوا اللي تقفوا على بابي مش انا اللي ابعت لكم انتم انتم الفقراء انتوا بتعملوا كده ليه انتم الفقراء الى الله لو الفلاحين كانوا بيرووا لسه الارض بتاعتهم بماء المطر ما كانوش ضيعوا صلاه الفجر انتم الفقراء الى الله فقركم محدش هيسده غيري عجزكم محدش هيقوي غيري جهلكم محدش هيرفعه غيري الى الله انت في حياتك نقص مش هيكبره غير صله بالله مهما عملت مش هتستغنى بفلوس الدنيا عنه مش هتستغنى بملك الدنيا عنه مش هتستغنى انت اصل انا انا انا جميله ووالدي ووالدي باشا وساكنين في الحته الفلانيه اي عريس يتمنى لي تقعدي لغايه 35 و40 سنه ومحدش يخبط على بابك اصل انا معايا فلوس وشاب وسيم وقوي واتجوز اللي انا عايزها تقعد لغايه 40 و45 سنه مفيش حد واحده راضيه بيك سبحان الله لانك اعتمدت على نفسك مش على الله الله سبحانه وتعالى انت عارف انت فقير قد ايه انت عارف عارفه انت عاجزه قد ايه انت لو نقطه دم واحده في جسمك اتجلطت في المخ مخك يموت في القلب ذبح على طول جلطه في القلب وموت في عضو من الاطراف شلل انت ما تستحملش ان شريان يتسد لمده دقيقه في جسمك انت ما تستحمليش انت ما تستحمليش انت اقوى عضله في جسمك لو جه فيها شد فاكر وانا طفل كان اكبر سباح في مصر كلنا مبهورين بيه فجاه لقينا في الاخبار خبر انه مات وهو بيعوم مات وهو بيعوم بيعوم عادي على الشط مش بيعوم بعيد ولا في عبر المنش ازاي قالوا لك جاله شد عضلي عضله واحده تقف وانت بتعوم تموت تموت ازاي يا اخواني ازاي يا اخواني انت ضعيف انت ضعيف ما انتش عارف تغمض عينيك خمس دقايق تقدر تستغنى عن نور عينيك خمس دقايق تقدر تستغنى عن نعم ربنا سبحانه وتعالى قد ايه ما نقدرش اوعى تفتكر ان جمالك بيأهلك للسعاده انت ما فيش اي فرق في فرصه السعاده بينك وبين اي واحده في الدنيا انت فرصتك في السعاده على قد رضا ربنا عنك انت فرصتك في السعاده مش على قد قوتك انت فرصتك في السعاده على قد حب ربنا ليك انت فرصتك في السعاده مش على قد مركزك يا مملوك وتعساء انت فرصتك في السعاده على قد صلتك بالله احنا فرصتنا في السعاده على قد رضا ربنا عننا سبحانه وتعالى يا جماعه احنا من غير ربنا خيالات مآتة احنا من غير ربنا احنا انسان لا يقوم وحده يا جماعه عايزين نقول على بابك يا رب على بابك يا رب على بابك يا ربنا يا مولانا يا عظيم ملناش باب غير بابك ملناش سبيل غير سبيلك يا رب احنا افقر الخلق اليك يا رب واغنى الخلق بك يا رب احنا اذل الخلق اليك واعز الخلق بك يا رب يا اخواني انت عارف فقر الناس قد ايه انت متعلق بواحد عنده مركز يغير لك يخلص لك مصالحك واحد ومراته وولاده الاربعه جالهم دعوه للحج من امير سعودي وراحوا ال- ال- ال- ال- السفاره السعوديه عشان يدوا الست جوازات ياخدوا عليها التاشيرات رايحين انا تبع الامير فلان والامير فلان قال خلاص الامير وله حظ من التاشيرات وخلاص الموضوع خلصان وقعد حاطط رجل على رجل بعد شويه نزلوا له اتفضل حضرتك الست جوازات في ظرف اتفضل سلام عليكم وعليكم السلام مشي بعد ما خرج بيفتح الجوازات قال له تاشيرات الحج موجوده ولكن مش جوازاته ولا دي مراته ولا دول ولاده دي مش جوازاته ورجع السفاره الجوازات دي بتاعت مين طلعت بتاعت سته تانيين ما لهمش لا واسطه ولا لهم اي حد يعرفهم ولكن الامير اراد ان دول يحجوا والملك اراد ان دول اللي يحجوا الامير ارادهم يحجوا والملك ما ارادش انهم يحجوا خلاص الست تاشيرات راحوا ست تاشيرات بتوع التاشيره الملكيه راحوا خلاص السلام عليكم وعليكم السلام ربنا ما ارادش السنه دي يا جماعه ما حدش يتعلق بغير الله ما حدش يتعلق قلبه بغير الله الطالب اللي كان جوه الامتحان كان عنده 15 سؤال فغش منهم سؤال يعني قالوا عليه صح كده ففضل ايه فضل زي فاهم قايل اغش ال 14 الباقيين ولا لا بعد كده خاف من ربنا سبحانه وتعالى قال لا انا سمعت دي غصب عني انما ال 14 الباقيين لا جاوب لما خرج بيراجع لقى ال 14 اللي هو حلهم كلهم صح واللي غشاها هي اللي طلعت غلط فيهم هو ربنا اللي بيوجهك هو ربنا اللي بيغنيك عن خلقه ربنا ما تعتمدش على حد غيره انت عارف انت فقير لربنا قد ايه انا عايزك تقول انا عايزك تقول من كل قلبك يا رب يا رب الكلمة اللي لما بنرفع ايدنا ونقولها المكياج والمكساج والمصاحيق الزينة وال- والخداع القناع اللي احنا لابسينه بيقع واخيرا بيطلع فقرك وانكسارك وذلك بين ايديه اخيرا بتظهر على حقيقتك وانت رافع ايدك في كل الذل وبتتوسل وايدك فاضيه وبتقول املاها بعطائك يا رب يا رب هو ايه يا جماعه ايه اللي فتح ابواب السماء ودق ابواب السماء وهز اركان العرش ونزل النصر ب- في بدر غير كلمه يا رب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه اللي شق البحر الاحمر وخلى الميه فيه زي الجبلين وموسى عدى من النص هو بني اسرائيل غير كلمه يا رب لما خرجت من قلب موسى ايه يا جماعه ايه يا جماعه لما كان سيدنا يونس في بطن الحوت خلاص الحوت بلعه وفي الليل وفي وسط البحر قال يا رب قال يا رب لا إله إلا أنت سبحانك كلمة يا رب خلت الحوت يتحول لغواصة بحرية تنقله للشط والليل يبقى نزهة خلوية والبحر يبقى مكان جميل بيتفسح فيه وبيسمع تسبيح الحيتان في قاع البحر فيه والمئة ألف قلب الجاحد لله يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى يؤمنوا بالله ويسلموا كلهم ويؤمنوا بالله يا يا إخواني كلمة يا رب يا جماعة كلمة يا رب ده أخطر سلاح في حياتك اوعى تخسره اوعى تخسريه أنا عايزك تقول حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله يعني كفاية عليا أنت يا رب لو ابتلاءات الدنيا كلها هجمت عليا هقول حسبي الله لو ظلمت الدنيا كلهم هجموا عليا هقول حسبي الله يعني كأن مجموعة هجمة بسيف على واحد مع قنبلة نووية هيخاف منهم في إيده الغلابة ما هماش عارفين حاجة أنا عايزك تقول أصلح لي شأني كله أصلح لي شأني كله يعني يا رب أنا ما عنديش حاجة اسمها حاجة كبيرة حاجة صعبة وحاجة سهلة أنا يا رب ما أعرفش أعمل حاجة أنا يا رب ما أقدرش أعمل حاجة أنا ما أعرفش حاجة يا رب أنا يا رب وأنا بقول يا رب كل ذرة في جسمي بتقول يا رب لان كل ذره في جسمي فقيره اليك انا يا رب خلقتني من طين الطين ده افقر حاجه ده لا ذهب ولا ولا معدن ولا ح- ده طين يا رب ده انا انا افقر شيء في الوجود اليك انا فانا الفقير اليك يا رب على بابك يا رب على بابك يا رب انا فقري ده اكبر نعمه انعمت بها عليا في حياتي لان فقري هو اللي خلاني ارفع ايدي واقول يا رب فواجهت الحياه بقوتك مش بضعفي واجهت الحياه بعلمك مش بجهلي واجهت الحياه بقدرتك مش بعجزي واجهت الحياه بغناك مش بفقري يا نعم يا, يا اقول ايه يا رب اشكرك ازاي على نعمه انك خلقتني فقير وانك عرفتني انا مين وعرفتني حقيقتي وعرفتني ان انا تراب وهرجع تراب عشان اعرف يا رب انا محتاج لك قد ايه انا محتاج لك يا رب وكلنا محتاجين لك يا رب وكل واحد قاعد دلوقتي وكل واحدة عندها هموم في صدرها محتاجين لك كلنا يا رب زي الملايين اللي بتقف على عرفات كل واحد بيدعيك بلغة وبيطلب منك بيطلب منك طلب وفي اللي بيجهر وفي اللي بيصر ولكن كلهم كلهم اجتمعوا على لغة قلب محتاج لك يا رب محتاجين لك يا مولانا انا عايزك تعرف ان الكون كله مفتقر الى الله الكون كله محتاج ربنا مش انت بس ولا اصحاب المراكز والاسباب كله محتاج لربنا سبحانه وتعالى شوف سيدنا موسى لما بني اسرائيل قالوا له هل ينام ربك ربنا قال له يا موسى امسك قارورتين من بعد العشاء وافضل ماسكهم سيدنا موسى ماسكهم سيدنا موسى هينام عشان يقوم الليل سيدنا موسى واقف بينفذ امر ربنا حتى اذا انتصف الليل نام سيدنا موسى كانوا هيسقطوا منه وقام تاني سيدنا موسى لغايه ما خلاص الليل بقى اخره وقعوا من ايد سيدنا موسى وسقط سيدنا موسى نائم فانكسرت القارورتين فاوحى الله الى موسى يا موسى لو كنت انام كما نمت يا موسى لسقطت السماوات والارض وزالت كما سقطت القارورتان يعني الكون كله من غيرك يا رب يسقط وينهار اسمع بقى بقلبك الايه الرهيبه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الأعزب يا جماعة ما يعزب عن ربك الأعزب اللي ملوش زوج ملوش حد يخدمه ملوش حد يرعاه ملوش حد يشوف شؤونه ملوش حد يشوف أموره ملوش حد يشوف مصالحه كل ذرة في الكون يا رب ما تقدرش تستغنى عنك ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة وإحنا يا رب واحنا يا رب ما نقدرش نستغنى عنك هتنتهي الرحله بتاعتنا الليله يا جماعه رحله انت مين وانت مين واحنا كنا ايه وهنعمل ايه واخر الرحله يا اخواني هنموت في يوم من الايام وبعد من 25 ل 100 سنه هنبقى المنظر ده هنبقى شويه التراب ده مش هنبقى حتى عظم بعد حوالي 100 سنه هيبقى كل حاجه فيك تراب تراب مخصوص قوي اللي عايز يعرف شكله دون عن اي تراب يروح المقابر ويزورها يروح مقابر من اللي بيتدفن فيها الناس مش اللي بيتقفل عليهم بالصاج ويزورها تراب يا ترى يا جماعه التراب ده على ما بقى تراب مر بمراحل كتير كان نفسي اكلمكم عنها الليله بس الوقت بتاع البرنامج خلص ان شاء الله في مره من المرات هكلمكم اما بقينا بني ادمين ومتنا اما بقينا تراب حصل لنا ايه موضوع كبير ولكن هنكمل في محطات التوبه بتاعتنا باذن الله سبحانه وتعالى هنكمل من اول بكره بقى ان شاء الله هنبدا ندخل يا جماعه احنا بدانا نفوق شويه بدانا نفوق في الثلاث محطات اللي فاتوا اقبلني يا رب وما قدر الله حق قدره والنهارده على بابك يا رب من بكره بقى باذن الله سبحانه وتعالى هنبدا بقى نفسي اتوب نفسي اقرب منك يا رب انت عارف يعني ايه توبه الاول لو نفسك تتوب بعد ما عرفت هو مين وانت مين لو نفسك تتوب يا عارف يعني ايه توبه التوبه ده اجرأ قرار هتاخده في حياتك التوبه ده اصعب قرار هتاخده في حياتك اصعب من انك انت تغير كليتك او نشاطك او وطنك انت هتغير حياتك كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى بكره ان شاء الله يا اخواني باذن الله المحطه الرابعه من اقبلني يا رب اقبلني يا رب واقفين على بابك في رمضان بنقول لك اقبلنا يا رب اقبلنا يا رب يا ترى يا جماعه قبل ما اسيبكم اتعتقت ولا لسه فات ثلاث ليالي من رمضان يا جماعه اتعتقت ولا لسه احنا في الليله الرابعه يا اخواني يعني الوقت العتق جه ولا لا معقول اربع ليالي وما تعتقناش هنعتق امتى الليله الليله نرفع ايدنا لربنا ونقف على بابه ونقول له اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار يا من خلقتنا من تراب يا من سويتنا يا من نفخت فينا من روحك يا من رفعتنا واسجدت لنا ملائكتك يا رب يا من كرمتنا اللهم اكرمنا بالتوبه اليك اللهم اكرمنا بمعرفتك اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا اللهم اهدنا بهداك اللهم أنقذ أمة محمد اللهم أنقذها اللهم أنقذها من المعاصي يا رب اللهم أيقظ قلوبنا